السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى المسلم المسلم يا بختك يا بختك يا من أسلمت لله عز وجل أعظم نعمة وأكبر منة وأكبر فضل من الله أنت عليه اللي هو نعمة الإسلام بس يا ترى يا مسلم يا ترى يا مسلم أنت مسلم أمرك لله فعلا ولا للعادات والتقاليد ولا للموضة ولا للعرف ولا لمزاجك ولا لهواك ولا للناس يا ترى يا مسلم بتاخد بالإسلام ككل ولا بتنقي وحبة كده وحبة كده وساعة لقلبك وساعة لربك وهذه نقرة وهذه نقرة و little high little down اعرف النعمة اللي انت فيها وحس بالنعمة اللي انت فيها الله تبارك وتعالى أمرنا بالإسلام أمرنا أن نسلم له وأن نكون من المسلمين قال الله تبارك وتعالى سورة الأنبياء في آخرها قل انما يوحى الي انما يعني قول لهم يا محمد عليه الصلاه والسلام قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اسلوب انشائي نوع استفهام المراد منه الامر اي اسلموا لله فهل انتم مسلمون اسلموا لله سلم امرك لله فهل انتم مسلمون سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إلى الله وأسلموا له سلم أمرك له ده حتى كان قالها في إيه ده بيقولها على على السيئات والذنوب والمعاصي بيقول يا عباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم سيئات ومعاصي كتير لا تقنطوا من رحمة الله اوعى تقول ربنا هيغفر لي إيه ولا إيه إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اوعى تقف وانيبوا الى ربكم اللي عشان ربنا يغفر لك ويسامحك في السيئات ها وانيبوا الى ربكم اه ارجعوا يعني واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اسلموا له بقى اللي عملتوا السيئات والمعاصي ما كنتوش مسلمين لله وما كنتوش مع الله كنتوا بعيدين عن الله ارجع لله وسلم له ربنا يسامحك ويغفر لك ويا. وكل المعاصي مهما عضوا والذنوب مهما عظمت ها يبقى وانيبوا الى ربكم واسلموا له الله تبارك وتعالى في سوره النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ها تسليما يسلموا ده الفعل المضارع تسليما ده المفعول المطلق يسلموا تسليما الى الله عز وجل اذا امرنا الله ان نكون من المسلمين وان نسلم له ايه هو الاسلام يعني ايه ما هو الاسلام تعريفه الاسلام هو الاستسلام الخضوع الانقياد الاذعان التسليم المطلق لاوامر الله امر الله أه فليكن ما امر بس هو ده الاسلام سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله الى الله ذي القران رسول السنه ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ادي القرآن وادي السنة ويخشى الله ويتقه يخاف الله عز وجل فأولئك هم الفائزون فائزون فازوا بإيه بالدوري ولا بالكاس كاس ودوري يا راجل فازوا بالجنة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوره ال عمران فاز ان الله يحب معالي الامور ويكرهه سفسافها خليك في الحاجات الكبيره فاز بالجنه دي الفوز العظيم فعلا ده الفوز العظيم انما ال ال علشان نبقوا واخدين بالنا الاسلام الاستسلام الخضوع الانقياد الاذعان التسليم المطلق لاوامر الله نضرب لها مثل لو انت في معركه ولقيت واحد من العدو بيجري قدامك ورحت معمر الرشاش بتاعك قلت له ايه سلم سلم سلم هو حاجه من الاثنين يا هيستسلم ليك يا مش هيستسلم فهتفرغ في الرشاش لكن لا لا خلاص انا سلمت اديني اماره اهو ايه اهو انا رافع ايدي كده اهو اهو ها او احطها على دماغي معناها ايه انا سلمت يعني ايه سلمت بقى ها يعني ما اقدرش اتحرك ما اقدرش اتحرك خالص اهو هو بقى اللي هيحركني ها اقعد ها لا قوم طيب تعال كده ها. لا روح كده حاضر نزل ايدك لا حط ايدك ها انا مسلم مش كده ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى احنا كلنا مسلمين لمين مسلمين لمين راجع نفسك تاني كده انت مسلم لله ها طب اديني اماره كده او علامه اه لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى معناه ان انا ايه مسلم لله حتى بيسموها كلمه الاخلاص جميله قوي دي خلي بالك كلمه الاخلاص اللي هي ايه لا اله الا الله طب بيسموها اخلاص ليه يقول لك بص لشفايفي كده وانا بتكلم يعني وانا بتكلم دلوقتي بص شفايفي عملها انا بتكلم بص شفايفي عماله تقفل وتفتح وتيجي كده وتروح كده الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين عشان نتكلم لكن بص لما بقول لا اله الا الله لا اله الا الله ثابتين الشفايف ثابته ما بتتحركش لا اله الا الله حتى انت تعملها كده تحس بشفايفك ما تتحركش اه اسمها كلمه الاخلاص اللي ما حدش يحس بيك انك بتقولها الا الله مع الله عز وجل شفت كلمه الاخلاص لا اله الا الله خش على اكبر الطغاه وقول لا اله الا الله تقول ايه انا انا شفايفي وانا بتكلم لا اله الا الله ايه اهو اهو انا بتكلم اهو شفايفي أهو. عشان ما تقولش مش قادر اقولها لا بتقولها وشفايفك ما تتحركش مع الله عز وجل طيب انت مسلم اه بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله اه طيب بس استنى بقى خليك مسلم بقى لله كده بس ها آه. آه. ها ايوه يا رب انا اهو انا مسلم يا رب مسلم خمس صلوات في اليوم والليل ها آه. حاضر امال ايه مش مسلم ها آه. طيب صوم زكاة صلاة حج بر والدين صلة رحم احسان الى الجار صدق امانة اخلاص وفاء غض بصر جهاد في سبيل الله ها سمعنا واطعنا انا مسلم حاضر يا رب حاضر يا رب حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر اهو ده الاسلام الاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لله اوامر الله نقول له سمعنا واطعنا حاضر يا رب اهو ده الاسلام دين الله اللي اكرمك بيه اللي اصطفاك له سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة الزمر قل إن الذين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فخلي بالك خلي بالك انت على دين الله ربنا اصطفاك مش في سوره القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار طب ربنا اختارك انك تبقى مسلم من فضل الله عليك عز وجل في سوره ابراهيم سوره البقره ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ها إن الله اصطفى اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأنت على دين الله اللي ربنا اختاره لك يا رب ده أنت في نعمة أنا مش عارف يا مسلم أنت حاسس بيها ولا لا طب بالله عليك أنت لو ما كنتش مسلم فكر كده لو ما كنتش مسلم كان زمانك إيه دلوقتي وكنت متجوز مين كنت بتشتغل إيه طب شكلك ده كان عامل إزاي دلوقتي كلامك كان عامل ازاي كنت ايه وضعك يا الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ والله مع الرحمه والله ما تعرف تحمد ربنا ازاي على نعمه الاسلام دي ان ربنا سبحانه وتعالى جعلك مسلم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما من علينا ما منش علينا بنعم زائله لا ما الدنيا دي كلها هات لي اي نعمه إن- إن مثلا واحد يحب يكون فيها يعني ها نعمه ايه فكر كده فلوس ها صحه زوجه صالحه عيال صالحين اه جار صالح اه آه، منصب آه، رتبه اه ها شوف انت ايه ايه ايه تاني النعم اللي انت عايز تقول فيها يعني ها طب مجرد ما بتنزل تربتك وبتتحط في كفنك فين النعم دي راحت فين ما راحت خلاص البصر والسمع وال- والزوجه لا- حطه في كفن و- و- ويلا نزله تربته راحت معاك النعم ونعم كتير جدا ربنا قال عليها في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وقال عليها في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم لكن زي ما بقول لك ان كل كل النعم مصيرها الى الزوال انما النعمه الوحيده اللي ما بتضيعش النعمه الوحيده اللي ما بتضيعش عشان كده ربنا من علينا بيها نعمه الاسلام قال الله عز وجل سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم مم. وأتممت عليكم إيه نعمي لو قال أنا صدق ما هي نعم كتير صحيح لكن الله يقول لا وأتممت عليكم نعمتي تي تي تي واحدة زي سورة آل عمران واذكروا نعمة الله نعمة الله مش نعم الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دي في آل عمران هنا في المائدة بقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عشان كده ربنا في سورة الأنعام يقول فمن يريد الله أن يهديه يديله أرض ولا يديله فلوس قلنا كل ده زايل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا لما تيجي تكلموا عن الإسلام أو الدين أو الأحكام وأصل... يا أخي من مش لنا سيرة غير سيرة الدين دي بقى أنا كل حاجة دين دين دين يا أخي كفاية بقى وانا احنا انت أنت بتقول ايه انا اول مره اسمع الكلام اللي انت بتقوله ده طب انت قريت ولا حفظت عشان تقول لي اول مره ما تسمع يا اخي خلي ربنا يشرح صدرك للدين والاسلام انما لا مقفول ها، وما يريد ان يضله يجعل صدره بص آه، ضيقا آه، حرجا ها كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يصعد في السماء يعني ايه يعني هنا طبقات الجو احنا احنا عايشين اهو ليه لان طبقات ال ال يعني الضغط الخارجي بيعادل الضغط الداخلي من جسمنا لكن لما تنزل تحت الضغط الخارجي يزيد عشان كده تحس بضيق كتمة نفس لما تطلع فوق العكس الضغط الخارجي يقل ولذلك يجي في مرحلة والعياذ بالله ممكن أمعاءه تطلع من ودنه في في ضغط خ- الداخلي بيبقى زايد عن الضغط الخارجي شوف المعنى كأنما يصعد في السماء ده اللي ايه ومن يريد ان يضله والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا فخلي بالك من الامر ده لما- لما تعرف حكم اسلامي جديد قول اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان انا عرفت الحاجه دي والله طب والله كويس جدا ده من فضل الله عليا ان ربنا علمني أه، والله تصدق ما كنتش امال هموت وما كنتش عارفها مش ايه بقى ايه الكلام ده منين ما تعودناش على كده و... وبعدين اصل ما اصل عشان يرو... لا اوعى اوعى يبقى في في في ضيق في صدرك الله يقول في سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اوعى يكون في صدرك حرج من الدين اوعى تكون آه، آه، مثلا قدام حد كده ومكسوف تقول آه، والله اصل الاسلام بيقول ما فيش راجل يخش على الواحده عندنا لما يكون في اصل اصل هو الاسلام ايه انت مكسوف من ايه انت بتستهبل ولا بتصعب انت مكسوف من ايه ده احكام الله تبارك وتعالى ده دين الله لازم تعتز بيه وتقوله قول لي كلامك والله ربنا بيقول سيدنا النبي عليه السلام بيقول لان انت في نعمه كبيره اهي فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام نعمه من رب, رب من الله عز وجل بها علينا قال الله عز وجل في سوره الحجرات يمنون عليك ان اسلموا اه للاسف دي بقى الناس بتمن على الله النهارده اه والله والله بيمنوا على الله كنت واحد في امريكا بيرجع يصلي ركعتين مسلم طول النهار شغال وما بيصليش يجي بقى في الليل يصلي ركعتين بس يقول له دول بتوع ايه يقول والله ما اعرفش يعني صلاه ايه دي يقول لك بقول لك ما اعرفش دول ركعتين طالعين من ذمتي لربنا كده انا عايز اخدهم ياخدهم مش عارف انا يعني معلش معلش مني لله على فكره عايز اقول لك على حاجه انا غيري ما بيصليش غيري ما بيركعهاش يبقى انا بالركعتين دول ابقى من اولياء الله الصالحين مش عايز اتكلم يعني اه ايه ده بيمن على الله لا يا حبيبي يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم زي اللي بتلبس طرحه النهارده بتاعت شكوكو دي اللي على جنب او المسلبه وحبل غسيل المدندش والمشرشب واللي لابسنا عبايه النهارده ومخنصراها من الوسط واللي لابسنا طويل قوي فتحها لنا من الجنب وتيجي تتكلم معاه تقول لك بقول لك ايه خليك حلو ولا اه والله العظيم اشيلها انا بقول لك ايه انا احسن من غيري طب ده على الاقل انا لابسه انا مخنصره ومحزقه ومشرشبه ومدندشه اه انما في غيري نسيت تلبس وانت عارف الله الله الله الله أنت بتمني على الله يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين فالفضل والمنه من الله علينا الحمد لله عشان كده ربنا لما من علينا من علينا بنعمه الاسلام ما منش علينا بنعم زائله لكن اخي المسلم اسالك سؤال بس خليك جد في الاجابه يعني فكر شويه كده انت بتنقي في الاسلام انت بتنقي يعني يعني تاخد الاسلام كده وتاخد الدين اه, آه لا هات دي حلوه آه لا لا سيب دي سيب دي لا ما تمشيش دي النهارده آه. آه لا الموضوع ده هاخده من ربنا اه لكن الموضوع التاني لا لا معلش يا مؤاخذه بقى لا لا لا ده بالعادات والتقاليد ده بالموضه ده بالناس متعودين احنا على كده معلش عديها و... ايه ده ايه ده انت بتنقي لا حذاري يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا اللي انعمت عليكم نعمه الاسلام خد الدين كله اوعى تنقي فيه يا ايها الذين امنوا سوره البقره ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الاسلام كله اه مش حتت منه لا لا يقول الله عز وجل سوره المائده سورة الأنعام يقول الله عز وجل في آخرها قل إن صلاتي لما نيجي نصلي ونسكي بسم الله والله أكبر ما جدبح ومحياي حياتي كلها من ساعة ما بصحى من النوم لغاية ما بنام تاني من ساعة ما جيت للدنيا لغاية ما هسيب الدنيا وانزل تربتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين مع حد لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين فخلي بالك اوعى تكون بتنقي يعني ايه بنقي مش انت مسلم اه الله تستسلم لله عز وجل في الامور كلها في حياتك كلها بتستقي من الله خلاص ما تنقيش بقى يعني مثلا تفتح المصحف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اه لا حلوه دي الصيام حلو كويس كنافه وقطايف بقى ويميش انا الصيام حلو والله وليالي رمضان وسهران طيب بعدها بشويه كده كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون سوره البقره ها لا لا عديها دي عديها دي لا اصل القتال بقى وفيها موت وبتاع لا بلاش منها بلاش منها بلاش منها ها ها عدي يلا ها قول لي بقى ايه تاني كده عشان انقي قول لي ايه كده عشان اخد اشوف بقى هاخد ايه واسيب ايه وايه وتسيب ايه هو الاسلام دين الله يا مسلم بيقول لك تنقي فيه ما هي دي مصيبتنا النهارده دي مصيبتنا الكبيرة النهاردة نيجي نصلي مم. اه لا آه عايزين نسأل واحد والله انا لما جيت اصلي كان في شوية مية ما جوش فاذا مش عارف انا بقى الوضوء بتاعي طب اتوضى ازاي طيب طب الصلاة ايوه طب ارفع ايدي ازاي يعني حزوا من كبين اه يعني احط ايدي عند شحمة اه طب لما اتوضى المية انت بتقول توصل للوجه الوش ايه هو الوجه اه من منبت الرأس ها آه الى اسفل الذقن وشحمة الاذن اليمنى على شحمة اه اه طب آه شوف بيسأل ازاي لكن تعالى عندي فرح عندي فرح روح اسال النبي عليه السلام كده لا لا لا نبي مين بقى بقول لك ايه ده فرح ده فرح بقول لك ايه احنا طول عمرنا كويسين وحلوين وبنصلي وبتوع ربنا وحجينا مش حجه واحده ده انا حجيجه ده انا حجوج رايح جاي ها يا اخي يومه يعدي بقول لك ايه اصلي هو مش ابني ولا بنتي لاول مره هتتجوز الناس كلها بتعمل كده اصلا لو ما عملناش كده الناس يقولوا علينا ايه اروح من الناس فين إن الناس ياكلوا وشي انت بتعبد انت مسلم لمين ما انا كنت لسه بقول لك في الاول انت مسلم امرك لمين لله ولا للناس خليك راجل وكلم كلام كويس انت مع الله ولا مع الناس ها مش واخد بالك اصل العوايد بتاعتنا احنا متعودين على كده اصل عوايدنا عوايد ايه وناس ايه وعادات وتقاليد ايه وموضة ايه بالبلدي كده انت او انت يا مسلم يا مسلمة مسلم امرك لمين خليك راجل خليك تمام واتكلم مظبوط ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سورة فصلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعد قل آمنت بالله ثم استقم خليك تمام مسلم يعني مسلم الله أنت مسلم أمرك لمين؟ الله أمال بتنقي ليه؟ جاي في الجنازة وعمال تعمل بدع ليه ما أنزل الله بها من سلطان جاي لك بعد 40 يوم من ميت وتقول لي لا لازم انصب شجر والناس تيجي تعزيني تاني ليه مين قال 40 مين قال سنويه مين قال صبحه مين قال خميس من رجب مين قال اول خميس من رجب مين قال في اعياد غير عيد الفطر وعيد الاضحى الله انت بتتبع ايه بالظبط قول لي انت مسلم يبقى مسلم في الع... في الزيارات التزام بالاسلام في الحياه كلها التزام بالاسلام ككل هتقطع فيه يقول الله عز وجل ردا على اللي بيقولوا بقى لا دي نقره ودي نقره ساعة لقلبك وساعة لربك آه يعني حبة كده وحبة كده آه little high little down خليك حلو العملية تمشي هي كلها هتبقى دين دين دين دين ايوه كلها دين دين دين انا مسلم لله في حياتي كلها مش بقطع فيه والا سورة البقرة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما قالش وتنسون بعض وتؤجلون بعض لا قال وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب مش العذاب أشد العذاب ليه؟ لأنه عارف عارف طب ياخد حتة وبيسيب حتة وما الله بغافل عما تعملون ودي مصيبتنا ومأساتنا النهاردة الله عز وجل يقول سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعش يعني ايه؟ انت عارف مرض العشاء الليلي اللي بيشوف بالنهار ما يشوفش بالليل اهو بالظبط كده واحد عمال يفتح في المصحف ويفتح في حديث النبي عليه السلام ياخد حته ويسيب الثانيه ياخد دي ويسيب دي ها يبقى ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فخلي بالك اوعى تكون بتقطع ربنا في سورة الحجر يقول كما انزلنا على المقتسمين اللي هم اهل الكتاب يهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عظيم عظيم عظيم يعني ايه؟ يعني بيقطعوا فيه بياخدوا حتة ويسيبوا حتة زي التانيين ما خدوا حتت وسابوا حتت نبقوا زيهم برضو والعياذ بالله ليه يا اخي ليه يا مسلم ليه يا مسلمة اتق الله اتق الله وخد الاسلام ككل دين الله كله ما تقطعش فيه ما عشان كده بقول لك بنشوف بقى ناس تعال بقى على ناس بتصلي يصلي ويهتم قوي في الصلاه يقول لك ايه انا مش عارف وانا بصلي ايدي نزلت شويه كده من على صدري يعني الصلاه مقبوله ان شاء الله آه على فكره وانا صايم بصيت كده على منظر كده خدت لحسه منه كده يعني والمنظر ده كان مش مظبوط يا ترى صيامي آه انجرح آه انجرح بص صيامه انجرح ها طب وانت بتعمل ايه انا مدرب نساء بدرب النساء على السباحه بيلبسوا مايو قدامي وبقول لها اطلعي فوق نطي وانا اللي بديها التعليمات وبديها انها ازاي تبقى بايديها وازاي تبقى برجليها ايه ده انت بتقول ايه انت بت... انت مسلم انت بت... انت بتتكلم ازاي انت مسلم لمين شغلتك دي اصلا ايه الله انت لسه بت... بتقول لي وانت في رمضان لحسه مش عارف والصيام انجرح ولا لا ويقول لك اه لما بروح لحج وانا مش عارف رحت الوقت و... والرمي وما جاتش في ال... يا اخويا الحزوكه دي مطلوبه في الدين اه بس في الدين كله في الدين كله شفنا واحد م- م- م- علامه الصلاه في وشه واخد بالك ويطلع يبص على النساء رايحه جايه يقول لك تقول له ايه ده يقول لك معلش ما دام هنا نضيف هنا ايه يقول لك هنا القلب كانت جايب القلب هنا في الشمال مش في اليمين ايه اللي نضيف يقول لك لا ما اصل ما دام هنا نضيف وهنا ربسه ربسه يبقى خلاص ايه ربسه دي يعني ايه ربسه يعني قال يعني اللي بينظف يعني وانا ما دام قلبي نضيف وقلبي ابيض اه خلاص مفيش مشاكل ابص على رايحه واللي جايه اه اغسل عينك متع نظرك اصل عندنا غفر فما ده مش حاجه يعني ما دام انت اصل نيتك كويسه وقلبك ابيض انت تعال بص بص انا في الصلاه ده انا في الصلاه ايه حريف صلاه بص بقى انا في الصلاه بقى واخد بالك طب انت بتقول في الصلاه وخارج الصلاه يا تاجر يا اللي كاتب تجاره الامانه بتقطع في الدين ليه انت بتقول بتصلي وقافل المحل في الصلاه وبتبيع بضاعه مضروبه والعياذ بالله وتقول لي ايه اللي دخل دي في دي بقول لك ايه خليك حلو التجاره شطاره لف الزبون لبسه البضاعه خليه الهاف وخلاص يطلع لبستها له امال ايه بس انا راجل بعرف ربنا وبتاع ربنا ربنا ده ايه ربنا فين ها؟ شفنا رقاصه والعياذ بالله بتعمل مائده الرحمن عندنا ايه مائده الرحمن يعني تعمل ترابيزات في الشوارع كده لله اللي صايم و- واتزنق عبال ما يرجع البيت او ماشي مثلا هيتاخر عبال ما يرجع بيته مش هيعرف يفطر في البيت اقعد كل واكل نضيف جدا واكل جميل جدا ولحمه وفراخ وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا انما منين منين الفلوس دي منين من حرام واحده بتتعري جسمها والعياذ بالله قدام الرجاله وتتهز قدامهم عشان تجيب فلوس وبعدين تعملي بيها مائده الرحمن ليه ولا هيجي ياكل ده هياكل على واحده ونص برضه ها حرام عليكي حرام ع- ايه اللي خلاكي اللي خلاكي تعملي الخير ده ما يخليكيش تعملي الشر ده الله انت هو الاثنين مع بعض تيجي ازاي تيجي ازاي افراحنا والعياذ بالله ما هياش اسلاميه فيها اختلاط نساء مع رجال فيها البنت بتروح لكوافير راجل يمكيجها بايده والعياذ بالله في رقصات بيجم والعياذ بالله ده حتى الناس بت... الناس العاديه تقول كده تقول لك الفرح اللي ما فيهوش رقصات ما ينفعش ينفع جاتوه من غير كريم جانتيه يقول له لا يقول له خلاص شفت بقى بس على فكره احنا عيله ملتزمه جدا احنا بنجيبوا رقصات ملتزمات الرقاصه ما بتروحش بعيد يعني من الكباريه للبيت ومن الكابينيه لل... لل... من البيت للكابينيه ولا الكباريه وده حتى عشان تعرف انها ملتزمه قد ايه يعني مره بيقولوا لها انت رقاصه ما بتغنيش ليه وانت بترقصي قالت لا عيب صوت المراه عوره الصوت عوره كنت تهزي صوت عوره لا حول ولا قوه الا بالله آه دي مصيبتنا والله دي مصيبتنا في حياتنا ان احنا جزأنا الدين جزأنا الاسلام ما خدناش الدين كله ما خدناش نعمه ربنا علينا كلها كده لا قعدنا نعدل فيها وناخد دي ونسيب دي وفي دي بقى همشي بمزاجي وفي دي همشي طب طب تعالى على مسلم كده وفي مشكله بينك وبينه او مشكله بينه وبين مراته ده مسلم ومتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى بص في المشكله بيعمل ازاي بقى ها يروح ساب الدين والعياذ بالله يسب دين او يسب ربنا او تيجي تكلمه في الدين يقول لك بقول لك ايه حط الدين على جنب لا مؤاخذه والله انا كنت في جلسه وعلامه الصلاه في وشه قد كده وبيصلي الفجر معانا ويقول ايه بالنص كده بالنص انا الدين بتاع ربنا ابوسه واحطه على دماغي واحطه على جنب وايه واحطه على جنب جنب طب وايه تبوسه وتحطه على دماغك دي امال لازمته ايه اه هو كده ما ينفعش النهارده انت مع عالم غلط ما ينفعش مين ما ينفعش شرع ربنا ما ينفعهمش والعياذ بالله انت بتقول ايه انت بتتكلم ازاي او للاسف للاسف الناس النهارده كده علشان كده بنقول اوعى في لحظه بقى تقول لا انا نرفز انا مش عارف ايه الدين مش هيجيب لي حقي حط لي الدين على جنب يبقى انت بتجزأ في الدين اتق الله خد الدين كله عشان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ لك على نعمه الاسلام اللي اعطاها لك اللي ربنا بيديله نعمه ما بيحافظش عليها بياخدها منه فحذاري خلي بالك نسال الله عز وجل ان يحافظ لنا على نعمه الاسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته